يا أهلا بيكم في قعدة سينما وزي كل سنة راجعين علشان نعمل ريكاب كده ومناقشة مفصلة عن المسلسلات الرمضانية للسنة الرابعة على التوالي وطبعا طالما في مناقشات رمضانية يبقى أكيد لازم يكون في صديقتي أمنية عادل لأن بقالنا أربع سنين بنعمل كده فربنا ما يقطع لنا عادة وأنا متحمس جدا عشان نبدأ يا مسهل يلا بينا انا مبسوطه جدا وزكي احمد عامل ايه مبسوطه ان احنا كمان بنعمل دوت للسنه الرابعه ومبسوطه كمان ان حتى الموسم فيه شويه حاجات ممكن ندردش فيها والناس تقول لنا برضو رايها وكده واحنا كالعادة بنصبر شوية لحد ما المسلسلات تخلص بدل ما ندي انطباعات أولى ونرجع نغير كلامنا فعلشان تبقى المسلسلات موجودة الناس تتفرج عليها أي وقت وتسمع بقى الحلقات أو تسمع الحلقات الأول وبعدين تتفرج على المسلسلات يعني زي ما بيحصل كل سنة والحلقات بتاعت السنين اللي فاتت لسه لحد النهارده بتتسمع ودي حاجه انا حقيقي سعيد بيها وسعيد بالتعاون ده جدا وعلى راي استاذ باسم سمره في العتاوله يلا بينا يلا بينا
طيب احنا النهارده هنتكلم عن مسلسل صلة رحم ده اول المسلسلات اللي هنتكلم عنها صلة رحم من المسلسلات اللي اعتقد مش كل الناس تابعته ولكن كل اللي تابعه انفعل بيه قوي وانفعل معاه والناس كانت مهتمة تكتب عنه وتقول ارائها على السوشيال ميديا واحنا بصراحة كنا مهتمين بيه جدا وتابعناه وقلنا بقى نتكلم عنه بالتفصيل فبشكل عام كده وسريع ومختصر ايه رأيك في صلة رحم يا أمنية؟
اولا هو كان من اكتر المسلسلات اللي انا مستنياها بصراحه رمضان 24 آه، دي نقطه آه، عشان الكاست اللي موجود فيه وعشان كمان القصه اللي انا كنت حاسه مستشفه كده من شغل كمان محمد هشام عبيه ان هي هتبقى فيها آه، حاجه جديده ومختلفه وبصراحه المسلسل ما خيبش ظني ابدا كانوا يعتبر من واحد من افضل المسلسلات اللي انا شفتها في رمضان 24 مسلسل فعلا يتقال عليه ان هو متماسك جدا ومتكامل آه، دراميا وتنفيذيا وان كان ليا تعقيب صغنن كده مش عارفه تشاركني في ده او لا آه، ان كان في شويه اسهاب موسيقي آه، آه، في المسلسل آه، عشان بقى يبقى في آه، حاله دراميه آه، يخلق آم، آه، عارف اللي هو الحاله الشعوريه اللي هي دايما بتبقى ده مرافقه حقيقي اللحظات الدراميه وده الشديده واحد من العيوب اللي في الدراما المصرية ولكن المشكلة دي هتقودنا لكلام كتير في المسلسل المشكلة دي كانت في المسلسل مش مضايقاني للدرجة لأن في بعض الحلقات كنت بحس إن أنا خلاص في إسهاب بقى في الدراما والصعبانيات فالموسيقى كانت بتدخل يعني تلفت نظري تاني تشدني تاني للمسلسل فعلى قد ما هي عيب كانت في بعض اللحظات منقذة واللي بقوله ده معناه إن بتلحقك يعني تقصد بالظبط وده معناه ان في عيب كبير كان احيانا في بعض الحلقات لان في رايي المسلسل كان حقيقي متماسك جدا و في رأيي إن هو كان عارض كل الجوانب بتاعة القضية قضية تأجير الأرحام خد وجهة النظر الدينية وجهة النظر المجتمعية حب يعمل كده زي صورة بانورامية لدرجة إن أنا كنت فاكر التحقيقات الصحفية اللي كنا بنقراها في الجرايد الورقية لما كنا بنشتريها فده التحقيقات الاستقصائيه دي بالظبط بالظبط أيوة.
ف... فال... فالمسلسل كان مهتم جدا بتماسك القصه ما كانش فيه في رايي فجوات ولكن كان فيه نقص وضعف شويه في المتعه بتاعه المشاهده مهم.
فالحاله دي كانت بتخلي ان في بعض المشاهد طويله خاصه في رايي ان المسلسل كان ممكن يبقى 8 او 10 حلقات فمع نهايه النص الاول وبدايه النص الثاني كان في بعض الحلقات كده كان فيها نوع من انواع التطويل لدرجه ان انا كنت بزهق شويه خاصه ان حلقات المسلسل ما تعتبرش قصيره زي حلقات الموسم الرمضاني اللي صناع الاعمال قرروا ان هم يتواجبوا مع فكره ان احنا 15 حلقه فخلينا ماشي نعمل حلقه تل حاجه وتلت ساعه مثلا حاجه هو و20 احنا هنا دقيقه في العاده كنا مثلا بنبقى بنوصل ممكن نعدي كمان ال 40 دقيقه ده حقيقي ففي بعض الاحيان يعني انا فاكر ان انا كان في مشهد بيحضرني زي ما كنا اتكلمنا قبل التسجيل ان اسماء ابو اليزيد كانت بتشتكي في حاجه وانا فاكر انها كانت واقفه فوق سطوح او حاجه حقيقي مش متذكر السياق مم.
ولكن المزيكا لما دخلت خلت فيه روح احلى للمسلسل ل- او للمشهد سوري اللي كنت بتفرج عليه فدي تعتبر في رايي كان عيب هو عدم المتعه ولكن برضو التماسك والقضيه وجرائتها والاداءات وحتى الاخراج والصوره والموسيقى نفسها الحانها الحلوه قوي خلت ان في حلوه قوي حاجات كتير قوي مم.
ان احنا ممكن يعني يعني نعدي موضوع المتعه ده شويه ولو اني مش من انصار ده قوي هو بص انا معاك في اغلب النقط اللي انت قلتها ومعاك في حتة انه المسلسل كمان كان مهتم جدا بتوضيح القضية نفسها وتفاصيلها آه، من خلال الدراما وان كان دوت خلاه شوية بعيد بعض الشيء في بعض الحلقات عن فكرة ال- الاستمتاع فاهم انا قصدي انت مستمتع باللي انت بتشوفه انت مهتم باللي انت بتشوفه ال- في المسلسل هنا احنا مهتمين قوي باللي احنا بنشوفه مهتمين بتصاعد الدراما مهتمين انه كمان المسلسل كان آه، في الكتابة والاخراج وكل العناصر اللي كانت متوظفة كانت متوظفة لتوضيح الشخصيات وت... يعني فكرة حالة تباين المصائر اللي هي دايما بتتحط فيه والقرارات اللي هي بتاخدها وبعد كده بتنقلها من حالة لحالة والاختبارات بتعرفنا عليهم وهو ده على فكرة واحدة من أكتر العناصر المهمة في الدراما وفي المسلسل كمان إنه المسلسل آه، الكتابة بتاعته كانت قايمة على إن الشخصيات هي اللي بتتحرك وهي اللي بتتكلم وهي اللي بتتحمل مسؤولية أفعالها وده شيء قلما شوية ما بنشوفه في الدراما أو بمعنى تاني إنه مش قلما ما بنشوفه في الدراما إن هو دوت المفروض يبقى ال style book بتاع الدراما إن إحنا بنتابع ال- ال- ال- الشخصية وهي بتتحرك مش إن أنا ككاتب أنا اللي برسم لها كل حاجه تتحرك فين وتروح فين لا الشخصيه هي اللي بتسوق فعلا وعشان كده وبصراحة اتصور ان ده أنا- كان مفيد انا برضو يعني خليني معلش انا اسف للمقاطعه اقول ان انا في لا، لا.
رايي ان شخصيه حسام اللي لعبها اياد نصار واحد من افضل الشخصيات اللي انا شفتها مكتوبه في السنين الاخيره واشوف الخط بتاعها من الاول للاخر يكون بالنسبه لي على طول في مفاجات على طول بنشوف اختبار لمبادئه على طول بنشوف الضغوط اللي هو بيتحط فيها انا في رايي ان ده ما كانش معتاد كتير في الدراما وم- وم- ومش بيكون بالقوه دي من اول المسلسل لاخره احنا بنشوف ان احنا في الحلقه الاولى شفنا ايه وبنشوف في الحلقه اللي قبل الاخيره المناقشه اللي بينه وبين محمد جمعه اللي بيقنعه فيها ان هو يعمل اجهاض لريكو وان هو معلش نديها فرصه تانية احنا بنشوف حاجات كتيره قوي احنا ما كناش نعرفها عن الراجل ده صحيح الميزه كمان بصراحه يا احمد وال- يعني اللي انا متفقه معاك في ده جدا ان ده على كل الشخصيات الموجوده يعني مش حتى الشخصيات الثانويه وده كمان بجد مثير جدا ان كل الخيوط اللي كانت آه، آه، ثانويه في المسلسل او غير غير الخط الرئيسي هي كانت برضو فيها بتتمتع بنفس السمات التكامليه دي ان احنا بنشوف الشخصيات بشكل تفصيلي وبشكل كمان كولاجي احنا بنكون وجهات نظرنا عنهم وبنعرفهم اكتر بشكل كده عارف تصاعدي كده احنا بشكل هرمي احنا كاننا بنشوف تفصيله تفصيله تفصيله بنجمع وبعد كده بنشوف الكاركتر على بعضه وده متفق وكمان بيه الخطوط جدا الدراميه اه أم خاصة بالظبط في الخطوط شخصية كمان محمد جمعة.
الدراميه قوي اللي هي واحده من افضل الشخصيات بصراحه في المسلسل انا وجهه نظري جدا كده لانها كمان على عكس الشخصيات يعني مثلا نماذج الرجال في المسلسل هلاقي ان هي آه، آه، في كده شيء من ادعاء يا اما الفضيله او الحكمه في حين ان هي على عكس ده تماما يعني شخصيه حسام هي آه، نموذج للانانيه والشيخ مثلا جابر اللي هو ال- ال- الفقيه الأكبر في المسلسل هو شخص آه، واللي بيمثل حكمة بشكل ما هو على عكس ذلك آه، الصورة اللي هو- اللي بتتصدر هي على عكس ذلك هو في حين نايم شخصية ضميره مثلا طول المسلسل وشايف ان بالظبط. شكل ابله weird سهام قوي.
الم- الممرضه بتجيب فلوس وهو يعني بالحلال آه بالظبط هو لا هو شاكك ان في حاجه غلط بس مش عايز يواجه المشكله لما بقى خلاص وشه في المشكله بقى خلاص قرر ان هو لازم يتصرف فانا بحس ان الشخصيه بتاعته لا تتمتع بهذه المثاليه امم بالظبط بالظبط دي الفكره في حين شخصيه مثلا آه، آه، آه، محمد جمعه اللي هو كان بيقدمها آه، احنا بنشوف ال- شخصيه دكتور خالد اللي هو كان بيلعبها انت بتشوف شخصيه في الاول انت بتكون عنها وجهه نظر سلبيه جدا من اول بس مع frame الوقت لما بشوفه من نازل اول من العربيه يعني وهو شوفي مقصود قوي فاهم ان هو الدكتور اللي بيمص دم الناس وعامل عياده لا مؤاخذه وجو كده بالظبط بس مع بس انت style لبس مع غريب الوقت وعايز يبان ان هو اه ظاهر قوي ويعني عايز يبقى مش نجم ماشي ان هو شعبي كده دكتور فاهم بالظبط ايوه بالظبط اه صح فعلا فانت هنا قصاد شخصيه بتكتشفها طول الوقت بتكتشف ان فيها جوانب ايجابيه آه، وايجابيه هنا مش معنى ان احنا متفقين او مختلفين مع اللي هو بيعمله بس الايجابيه هنا بمعنى ايه بمعنى ان هو عنده على الاقل مبدا يعني اكتر شخصيه عنده تقريبا فلسفه بدون ما في يكون المسلسل فيلسوف بدون ما يكون فيلسوف وبدون ما يفرض على غيره ان هو يعمل كده يعني بدون ما يفرض على غيره ان هو يكون عنه وجهة نظر جيدة يعني طول الوقت مثلا شخصيات تانية في المسلسل حسام مثلا في مقدمته هو بيبرر افعاله علشان يبان ان هو بيسعد الاخرين يحترق من اجل الاخرين في حين ان هو اناني جدا وهو بيحقق اللي هو عايزه فدي حاجة كمان ال- التباين دوت ده انا متأكدة ان كان فيه بالتأكيد رسم شخصيات اصلا بروفايلات للشخصيات دي كانت يعني انا بصراحه متشوقه ان انا حتى اشوف آه، آه، اللي عارف اللي هو الخطوات بتاع الشغل على الشخصيات والمسلسل دي حاجه في عزتها كانت حلوه قوي وظهرت قوي في تنفيذ دوت من خلال كمان الحوارات والاداء التمثيلي يعني الحوارات وعجبني كانت جدا شوية الشخصيات الكاشفه يعني مثلا شخصيه زي اللي هي الدكتوره جيهان اللي هي ما, مم.
ما تورطش هو حسام معاها في علاقه بعد جوازه من ليلى اللي هي يسرا اللوزي انا مش عارف اسم الممثله معلش لو تساعديني في آه، الموضوع.
ريام كفرنا هي ممثله أوكي.
سوريه اوكي مم.
وهي اول مره اشوفها الحقيقه وعملت حتى اداء كويس كان منضبط يعني وكانت اللهجه الى مم.
حد بعيد معقوله فيعني او مره اشوفها في حاجه مصري بس هي كانت already يعني بتعمل حاجات في سوريا ما منطلقة ما يعني.
شفتهاش انا بتابع حاجات لبناني بس ما Okay.
جاتش قدامي جامد بس حلقة.
Okay آه، الفكره كلها ان الشخصيه دي كانت كاشفه وما كانش الهدف منها انها تتورط في خيانه او يبقى الموضوع مثير او مم.
يبقى فيه زي كده مثلث بينه وبينها وبين شخصيه يسرا اللوزي بالعكس هي كانت كاشفه جدا ومرايه لجزء في شخصيه حسام والانانيه اللي في شخصيته وش- وكونه شايف نفسه اذكى من الكل او هو عنده حق فبياخد قرارات يعني مركبه وغبيه في نفس الوقت فانا عجبتني الشخصيه دي هوجاء جدا قر- قرارات هوجاء بصراحه اللي هو كان بياخدها دي ومعاك جدا في ان المسلسل ما كانش مقصود من الشخصيات بتاعته ان هو يعمل يبني اثاره لان اصلا القصه نفسها already متمتعه بالاثاره دي اصلا دي حاجه الحاجه التانية الشخصيات اللي موجوده هي فعلا شخصيات تحس ان هي حقيقيه هي ليها اكتر من بروفايل ليها اكتر آه، آه، من من من وج- من زاويه تقدر تشوفها بيها آه، كل الشخصيات الموجوده التانية هي برضو بتتمتع بذات بذات ال- ال- الامر يعني انه كل الشخصيات الموجوده سواء الثانويه او الرئيسيه هو انت برضو بتشوف جوانبها المختلفه فده بصراحه ادى ثراء كبير يعني حتى الخطوط اللي هي ممكن تبقى بعيده ج- مثلا جدا اللي هي ممكن آه، عالم الكوافير و- و- وميرفت وشاكر ونوره اللي هو اللي كانت هي شغاله معاهم آه، حاليا اللي هي اسماء ابو اليزيد احنا بنشوف حتى الخطوط دي رغم ان هي ممكن تكون بعيده جدا بس التاسيس ليها كان كويس قوي و- وان احنا ماشيين معاها آه، عاده احنا مثلا في الدراما مؤخرا بيبقى عندنا آه، شويه تعامل بتسا- بتساهل مع الخطوط الثانويه آه، بس مع كده لا في المسلسل ده انا شايفه ان هو استخدم الخطوط الثانويه كويس قوي عشان يقدر يخدم كمان على الخط الرئيسي ويقدر ي- ي- يعني يضفر العمل كله بشكل عام وان كان ده شويه جه على حساب الحلقه الاخرانيه او الحلقتين الاخرانيتين يعني انا اعتقد برضو على ذكر بقى الخطوط الفرعيه حسيت ان في نوع من انواع تقفيل الملفات كده يعني مثلا زي زياد اخو ليلى اللي هو مم.
مراته اعترفت له ان هي اتشدت لواحد تاني فطلقها جواز شاكر من مم.
نوره حسيت كده في نوع من انواع زي ما قلنا كده اللي هو بننجز عشان نعرف الخطوط دي فيها ايه علشان نتفرغ بقى للحلقه الاخيره ونشوف بالظبط.
اللي هيحصل بقى بين آه، حسام والشخصيه اللي بتلعب بقى اسمها ابو اليزيد وليلى وكده بس مم.
فما اعرفش حسيت هو ان في نوع من معاك انواع شوية؟
التسرع شويه في الموضوع ما كانش سيء لا هو ما كانش سيء بس يعني مثلا هقول لك انا في وجهه نظري مثلا النقطه اللي انت بتقول ديت ان احنا مثلا كنا بنقفل خطوط انا معاك قوي في دوت بس الميزه مثلا في الخط مثلا بالذات بتاع اللي هو الفرح بتاع شاكر ونوره اللي هم كانوا بتشتغل معاهم حنان هو ده كان تحس ان هو خطوه كان لابد منها تدفع الاحداث للامام علشان لما بعد كده يجي جوزها فرج دوت يقابلهم والجو يعني تحس ان في ايه كانه انت ماشي في خط كده هي عارف زي ما بيقولك الدراما تكتب يعني كما قال الكتاب فعلا بالظبط هو اداك لحظه آه، فيها بيك كبير جدا طلع بيك للسما ان الامور خلاص عظيمه وهايله وخاصه فعلا مشهد الفرح ده كان حلو اصلا قوي فان انت في لحظه واحده تتاخد من الدار للنار كده فدوت عارف بيشدك هو طلع كليا.
بينا لفوق ورمانا من فوق جدا جدا فده فعلا ذكاء في الكتابه اصلا يعني هو انا معاك قوي ان في مثلا خط مثلا زي موضوع زياد اللي هو اخوها اخو ليلى آه، اللي كان بيلعب الدور عابد عناني احنا مثلا فعلا شفنا اللحظه ما اللي هو هو ليه اصلا قال لها هي ليه قالت له هو ليه ده حصل شويه ممكن في الخط ده ممكن تسال السؤال ده بس في الخط مثلا بتاع شاكر ونوره انا شايفه ان كان مهم ان ده يحصل يعني كان مهم ان احنا نشوف ده ان احنا نطلع قوي قوي في حته تانية ومره واحده نيجي نقع كده ونبقى مش لاقيين اي حد ينجدنا ولازم بقى نواجه بقى مع الابطال المصير في, في الاخر يعني اللي كان برضو بصراحه انا حابه اتكلم في حاجه ان آه، حلاوه المسلسل مش في ان هو بس كان متقن وان هو كان متكامل في تنفيذه ان الورق من البدايه كان ما فيهوش تساهل بمعنى ايه بمعنى في كده قاعده كده اللي هو اول فكره بتجيلك دايما في الكتابه بيقول لك ارميها يعني م- لان هي حقيقي.
دي بتبقى اكتر فكره متوقعه فاهم انا لو مثلا قاعده مثلا دلوقتي انا متوقعه حاجه فلانيه هتحصل الميزه في المسلسل ان هو كان دايما بيخرجك بره اي توقع بيحطك قدام اختبار جديد فكره جديده فانت ودايما حاسس انه المسلسل مشدود.
كان العيوب بتاعته يعني انا كان مثلا في رايي الحلقه الاولى كان في صدف كتير سيئه يعني اللي هو آه، العربيه الحادثة.
تعطل اللي مش عارف فالحادثه يعني حتى كان ممكن يعمل الحادثه دي بعربيته بس الفكره مم.
كلها اللي برضه يعدي الموضوع ان الصدف السيئه في الدراما ارحم من الصدف الكويسه مم.
يعني مثلا واحد بيحقق في جريمه فلقى الحل وهو ماشي لا دي مم.
صدفه وحشه قوي لكن لو مم.
حصل صدفه الدنيا اتعقدت بتبقى احسن شويه فالصدف الوحشه في الدراما برضو حتى اللي تصنف الى حد ما في رايي عيوب لا المسلسل مم.
برضو كان حريص ان هو ما يقعش قوي او يغرز او يغلط لا برضو لو ماسك ممكن نفسه اه لو ممكن اكمل لو ممكن اكمل معاك في وجهه النظر دي انه دوت راجع بصراحه آه، اتصور يعني الا المنهجيه اللي كان ماشي عليها هشام عبيه اصلا في رسم الشخصيات يعني احنا هنا قدام شخصيات شخصيات دراماتيكيه فعلا يعني كاننا في عارف نموذج ارسطي كده زي اوديب مكبث حاجات كده تحس ان هي هي رايحه لمصير آه، آه، آه، وبتجري عليه.
شديد الصعوبه والقسوه اه بتجري عليه هنا احنا كاننا وده حتى بنلاقيه حتى في ال- في ال- في الدراما اللي هي اللي زي كده اللي هي الشخصيات ال- ال- الدراماتيكيه دي التراجيديه جدا دي ان هي طول الوقت في مواجهه ما بين هي واقفه في جانب وفي قوه اكبر منها بكتير سواء بقى القدر الزمن المصير يعني فاهم انا قصدي ايه حسام حط نفسه وكان بيحط نفسه طول الوقت في الاختبار ده اني انا ب- بصارع او بختلف مع شيء اكبر من طاقتي اكبر من قوتي بحاول اني استخدم كل السبل الممكنه وغير الممكنه اطوعها عشان اقدر اوصل للي انا عايزه فده في حد ذاته كان بجد بيخلق دراما اكبر بكتير كمان من اللي احنا بنشوفها ما بين الشخصيات يعني الشخصيه نفسها هي فعلا من جواها الصراعات اللي هي بتواجهها هي بتحاول تترجمها طول الوقت في وصراعات تعاملاتها اكبر منه يعني زي ما انت قلتي القدر المجتمع الناس اللي حواليه بالظبط وجهه نظر الناس فيه كل حاجه يعني هو كل حاجه فعليا ضده وهو بيحاول يكسب كل حاجه بالظبط وفعلا وعارف اللي هي الجمله بتاعت محدش بيكسب كل حاجه هو جدا المفروض كنت تقولها لحد زي ده يعني بالظبط المفروض نقولها لحد واللي عايز زي يكسب كل حسام.
حاجه هيخسر كل حاجه هو ده برضه بالظبط نفس وده الحاجة.
اللي حصل فعلا في الاخر بس انا بصراحه عجبني قوي نهايه الح... نهايه ال- المسلسل حابه نتكلم في النقطه ما دي اكيد برضو هنتكلم يعني في سريعاً النهايه كده.
وحابب نتكلم عن آه.
الاخراج ونتكلم عن الاداءات بشكل سريع سريع بس خلينا نبدا بالاخراج اللي ممكن ننطلق منه بقى للاداءات لان طبعا الاداءات مسؤول عنها بشكل مم.
كبير المخرج طبعا حقيقي الاخراج كان طبعاً.
مميز وكان فيه نوع من انواع كده الفريمنج الحلو للصوره انا عجبتني جدا والحلقه مم.
الاخيره برضو كانت حلوه رغم ان هي كان الايقاع بتاعها مش بطيء بس كان تقيل بيعمل ثقل كده تحس ان الواحد ي- آه.
ياه تقل بس برضو كان هو اخراجها عارف حلو نموذج ومؤثر للمسلسل بالظبط هو نموذج للمسلسل اللي عارف لما يقول لك نموذج الثقل الثقل هو فعلا ده في في في يعني في, في تقل انماط من مش الافلام مش ال...
في تقل.
لا اه مش هقدر اشوفه بسهوله تاني يعني اه هو هو يعني يعني عارف هو تستحضر من خلاله مثلا فايب مثلا مسلسل زي سجن النساء اللي هو هو فعلا انا مسلسل انت عمري ما عرفت بتستمتع اكمل جدا سجن بيه النساء ده على فكره بس لا انا بستمتع جدا بيه بس هو ما- انا مشاهده شايف ان مره هو واحده مش كويس مشاهده بس ما- مش عارف ما اه عرفتش مش عشان اكمله هو وحش لا لا لا لا ده خطير يعني جالي انا ممكن اكتئاب.
نتفرج على سجن النساء ونعمل عنه حلقه اه ماشي والله ده ممكن يكون الدافع لان انا دحيح.
فعلا جالي اكتئاب عاده كده بس لا فعلا سجن النساء من المسلسلات كمان الحلوه بس مش عايزين ندخل فيه قوي بس دلوقتي اوكي بس اللي انا قصدي عليه ان آه، تامر نادي اللي هو المخرج المسلسل صلة رحم كان عنده انتباه قوي انه هو بيقدم مسلسل آه، مرتبط بقضية قضية شائكة جدا آه، من خلال سيناريو كان ذكي وكان آه، كمان متلمس ومتحسس المناطق اللي ممكن يكون فيها إثارة مجتمعية أخلاقية آه، دينية وهكذا حتى بس هو الاخراج فيه الميزة- ذكاء يعني اقول لك على حاجه وانت آه، لسه كنت قايلها لسه هقول.
شويه اخراج مم.
مشهد الفرح ده او السيكونس بتاع الفرح ده فيه مم.
ذكاء المخرجين المصريين اخراج الافراح الافراح عندهم عجيب جدا ولازم يقوموا بالظبط.
رازعين حلقه كامله فيها الفرح كان احنا حاضرين الفرح معاهم ويدخلوا ومش بعيد يجيبوا لنا التورته وهي بتتقطع تفاصيل لا تفاصيل الراجل كان عنده ذكاء حتى من اول لقطه والفرح من فوق وكل لا فعلا كان الاخراج فيه ذكاء كبير في رايي ما هو دوت اللي انا قصدي كنت هكمل اقول دوت بالظبط ان هو م- مش مش بس هو قلقان او منتبه لل- للحكايه بتاعته عامله ازاي فبيسيب لها مساحه البطوله هو في already مساحه بطوله للقصه بس مع كده هو برضو وظف كل العناصر بتاعته سواء كان صوره سواء كان صوت سواء كان كمان توجيه لاداء الممثلين ان هي تبلور القصه يعني ان هو انا مش بس بفرد مساحه للقصه تشوفوها بقى من خلال حوارات الموضوع كده هن- كان هيتحول لشيء من من يعني عارف انت كنت هتزهق من الملل بس لا هو كان كمان قدم نفسه ك- كمخرج بشكل حلو قوي قوي بشكل كمان تنفيذي لطيف جدا ويعني تكاملي فعلا لكل العناصر ننطلق بقى للاداءات اللي هي تعتبر جيده جدا وبصراحه واضح بصمه المخرج فيها يعني الاداءات ما كانش فيه اداء مضايقني بصراحه حتى اللي ما حسيتش ان هو عاجبني ما كانش مزعج بالنسبه لي بصراحه انا شايفه ان بشكل عام الاداءات كانت كويسه قوي بس لا طب قول لي انت مثلا ايه اللي ما كانش عاجبك او ابدا نبدا من عندك قول لي ما اللي كانش كان في اداء بالنسبه لي مزعج يمكن بس اداء يوسف م. حشيش حسيت ان هو جاي علشان هو يعمل دور محدد ومطلوب ولكن اداء كان عادي قوي او اقل من العادي م. اقل من اللي حواليه م. بس ما اقدرش اقول ان هو اداء رديء يعني شفت حاجات اوحش من كده كتير في الدراما المصريه الاداءات اللي عجبتني يتصدرها م. طبعا اياد نصار لان انت كنا اتكلمنا قبل كده عن اياد اياد انا بشوف ان هو ممثل كبير جدا ومش مهتم انه يبقى نجم هو بيشتغل ممثل لو بصينا على اياد في اخر كام سنه زي ما كنا بنتكلم برضو اياد مش مهتم ان هو يتصدر البطوله دايما اه عمل وش وظهر واتكلمنا عن المسلسل ده مع ريهام عبد الغفور كان شاركته في البطوله ولكن بنرجع مثلا نلاقيه في الفيل الازرق اتنين مثلا على حد ما انا فاكر بيعمل supporting role زي اللي بيتقال في الاوسكار كده دور مساعد الراجل ورا كريم عبد العزيز بيطلع في كيرة والجن في دور اكبر من ضيف الشرف شويه بيعمل حاجات تجاريه ولكن برضه بيبذل فيها مجهود وبيحاول يعمل فيها لازمات وشكل وكده بيغير شكله باستمرار في معظم المسلسلات فالسنه اللي فاتت برضه نقدر نقول ان هو عمل دور مساعد في تغيير جو واحده من انجح الحلقات بشكل مفاجئ يا جماعه شكرا لكل اللي بيسمعها لحد دلوقتي ف... شكرا جدا وشكرا ان المسلسل ده كان اتعمل وشكرا ان انتوا بتسمعوه لحد دلوقتي بالظبط فاياد يعني انا بحس ان هو متنوع وما عندوش مشكله خالص في فكره البطوله او عدم البطوله هو بيشتغل ممثل ومش كتير في مصر اللي بيفكروا بكده بالاسلوب ده يعني ممكن نلاقي مثلا حد زي تايسون اسر ياسين الى حد ما يعني نازل له مع اولاد رزق بطولة جماعية مثلا هيعمل دور تاني مع أحمد عز تايسون زي ما انت شايفة برضو بيبقى متصدر البطولة في حاجات زي رشيد وممكن يشارك في وش في وش في بطولة جماعية فال mentality بتاعت الممثل اللي مش نجم دي حقيقي كويسة جدا وتحسب لإياد وبرضو اشترك في بطولة مشتركة اتكلمت عنها برضو في أصحاب ولا أعز كان مع ناس كتير جدا منى زكي عادل كرم وأكتر من حد ف حقيقي الراجل عنده mentality مختلفة هو بصراحة أنا يعني أنا متفق معاك جدا جدا وبشوف إن إياد نصار ممثل مجتهد جدا ومش بس مجتهد هو يعني ممثل موهوب يعني وزي جداً. ما انت فعلا قلت هو مش مهتم هو طبعا مهتم مفيش حد مش بيهتم بس اللي اقصده ان هو دايما اللي بيفرض انتباهه اكتر الدور ايه مش بس مساحه الدور ايه هو اكيد يعني مهتم بس الفكره اللي هو عارف هيستفيد ايه يعني لما مثلا دخل الفيل الازرق اتنين عارف ان انا داخل في فيلم هيحقق ايرادات كبيره جدا مع مخرج كبير مع واحد من اهم النجوم بشكل كبير الخطوه دي مهمه وممكن تبقى اهم من مسلسل هكون انا بطل فيه بس مش هيحقق النجاح ده بالظبط بالظبط يعني مساله ان انا الاول قبل اي حاجه بحسب وبدرس انا ايه خطواتي ورايح فين وجاي منين ده في حد ذاته كويس وعلى فكره كمان هو شاطر في انه كمان لما بيدخل في اي عمل هو بيقدم نفس درجه الاجتهاد في كل الاعمال يعني دي حاجه كمان عاده بتبقى متفاوته شويه مثلا عند كتير من الممثلين ان هم ممكن عارف بيقدروا كده الموضوع هيبقى ماشي ازاي يعني على قد شغلكم على قد الحكايه لا اياد نصار فعلا من اكتر الناس المجتهده بيجتهد على كل دور سواء كان احنا في دراما سواء احنا كنا في سينما سواء احنا في بطوله سواء احنا في دور تاني او اي مكان فبصراحه انا كان عاجبني هنا في المسلسل لو رجعنا تاني لصله رحم انه كان مستوعب جدا جدا على كمان زي غالبيه الممثلين في المسلسل حاله الحلقه اللي هي الصراع اللي كان عايشه شخصيه حسين والابعاد الانسانيه شديده التعقيد والعمق اللي كانت موجوده في الشخصيه واللي اتصور ان ما ينفعش يأديها ممثل بيقدم دور هو غير منتبه الى الجوانب النفسيه والتحولات اللي بيمر بيها او اللي مر بيها شخصيه حسين فعشان كده بقول لك هو ممثل قادر على مذاكره اي دور والتفاعل معاه بشكل ايجابي جدا وده فعلا اللي حصل كمان مع شخصيه حسين في صله رحم طيب ننتقل بقى للجانب التاني هنلاقي يسرا اللوزي كان عندك رأي فيها بصراحة أنا متفق معاكي فيه قوي وشايف إن هو ده الوصف الأمثل فقوليه بقى آه هي هي بص آه هي هي الشخصية نفسها كتابتها من البداية نموذج للشخصية الدلوعة شوية يعني هي متحققة جدا متحققة مهنيا آه متجوزة بشكل لطيف بس لو جيت يعني دخلت شوية في العمق أكتر من الصورة الظاهرية دي هتلاقيها متحققة في إطار تحت مظلة والدها هي بتشتغل بتشتغل في مكان therapy center موجود آه، بتاع باباها آه، متجوزه آه، واحد آه، هو كان بيتعالج اصلا عندها هي حتى طريقه تعامل آه، باباها واخوها بعد كده آه، مع الشخصيه نفسها طول الوقت بيحموها طول الحلقات.
وبيحاولوا يساعدوا دايما اه هي هي هي بالظبط هي يعني حسام نفسه كان هي الاختبار دلوعة الحقيقي في شوية.
حياتها بالظبط بالظبط يعني حتى الاختبار الوحيد كانت هي فعلا تحطمت لما لما يعني لما عرفت تحطمت على صخره هذا ال- هذا الشيء يعني هذا الحلم بقى فالشخصيه نفسها هي نفسها مرسومه انها تكون كانها دلوعه شويه بصراحه انا شايفه ان يسرا لوزي بادائها حقيقي كانت مميزه جدا جدا من افضل الاداءات حتى اللي هي كمان قدمتها في شغلها كله واكتر حد انا شايفه ان هو كان مناسب للدور يعني ده ح- حد انكست قوي في الدور ده حقيقي واسماء برضو كانت عامله دور كويس جدا لا، وعجبني اسمها كانت ال- خطيره اللحظات اللي كانت بتبان فيها قويه بقى وهي بتتخانق مع شاكر مم.
وبتقف في ظهر نوره واللحظات اللي هي كانت ضعيفه فيها وخايفه ومنكسره وفرج بيجري مم.
وراها و... وهي بتتعامل مع حسام فالحقيقي ان هي كان دورها كويس جدا ولحظات الصمت عندها برضو جيده جدا ده اكيد بد... انا بصراحه حابه اتكلم فعلا عن اداء اسماء ابو اليزيد اللي هو طول الوقت بيبقى مبهر ومتطور بصراحه آه، وان هي زي ما انت قلت نقطه لحظات الصمت دي اسماء ابو اليزيد ميزتها ان هي مش بس ممثله بتعتمد على الحوار اللي بيتقال هي بتفهم زي ما بيقولوا كده بين قوسين مكنون الشخصيه الشخصيه نفسها عايزه ايه دايماً بفتكر وبتتحرك ايه البتاعة دي دوافعها بتاعت عادل امام في مرجان مكنون الشخصيه بين قوسين كده دايما لازم تقولها يعني آه، فهي بجد من النماذج الممثلين القليلين اللي آه، عندهم فهم جدا لطبيعه اصلا يعني ايه تمثيل و- وبالتالي عندها استيعاب كبير جدا للاداء في المشاهد الصامته بشكل يعادل الاداء في المشاهد الحواريه وده فعلا شيء مميز لان هي عندها اصلا اداء تعبيري يعني وشها معبر جدا آه، وهنا كانت حقيقيه جدا جدا حتى في س- يعني اللكنه اللي هي كانت آم، حاضره شعبية شوية.
في شخصيه حنان اه اللي هي فيها شيء من الشعبيه شويه وانها كانها سيده آه، ممكن تكون ما حظتش مثلا بقدر كبير من التعليم بس هي فيها آه، شيء كده من الصفاء يعني فاهمني ال- اللطيف ان كل الشخصيات كانت بتعبر آه، او نقدر نقول ان هي متكامله في اطار الدراما للشخصيه الكبيره اللي هي شخصيه حسام يعني هم كلهم شخصيات مستخدمه يعني انجاز التعبير بين قوسين برضو شخصيات مستخدمه آه، في في ضوء حياه المظله الكبيره اللي هي حياه حسام وكان الاداءات بتاعتهم كلها متوافقه مع الفلسفه دي اللي هي الفلسفه اللي بتحكم المسلسل كله او بتحكم الشخصيه كلها على ذكر اسماء ابو اليزيد بقى كان في اداء احنا كنا مختلفين عنه قبل كده اللي هو اداء ريم حجاب انا حسيت ان كان في نوع من انواع الكاريكاتيريه Okay.
ال over شويه في شخصيه المحاميه بس انت حبيتيها انا حب... ما حبيتش اداءها غير للمشهد اللي هي كانت قاعده سمعت مشكلتها فيه وبدات تتاثر بص هقول لك ممكن يكون ده شويه حاضر بسبب الب- الخلفيه المسرحيه بس انا اللي انا وجهه نظري ان فعلا في في محامين بيتعاملوا بالاداء ده يعني لو احنا مثلا ربطنا الم- المسلسل ان هو مسلسل اجتماعي واقعي ففي فعلا آه، آه، آه، محاميين ده ال character بتاعهم ده طريقه ادائهم اللي هو الشيء كده من ال من العنجهه كده والعنتريه و... انا فاهمه قوي انت تقصد ايه في مساله ال... ال- الكاريكاتيريه شويه او ال- في حاجه كده شوي شويه بس انا ارجع ده شويه لل- للمسرح اللي هو ال- العالم اللي قادمه منه ريم حجاب وان كان بالنسبه لي برضه هو ما كانش اداء مزعج حابه برضه ان احنا نتكلم عن محمد جمعه اكيد محمد هو جمعه يعني واكيد ابله سهام لسه سقيفة.
ب- اه يا ريت بسرعة.
تسقيفه جامده بجد اه بجد يعني آه.
ومحمد جمعه بيعرف يعمل اداءات دراميه حلوه وبيعرف يرمي افيهات حلوه في النص هو آه، ده ضحكني صحيح، ده مرتين حقيقي كده جدا.
يعني يعني انا ضحكت جدا بجد في في اكتر من حاجه وحسيت بانتباه شديد جدا جدا آه، آه، للشخصيه بتاعته وحابه بجد فعلا اشوف وبجد اقول إن زي ما انت قلت بالظبط انه ال- الشخصيه فيها شيء من آه، آه، ال- الفكاهه وكمان شيء من الجديه وهو قدر يعبر عن الجانبين ب- بذات بذات بصراحه ال- الاجتهاد والحقيقه والإتقان.
الحلقه اللي هو كان اياد بيقنعه فيها ان هو يعمل اجهاض ولما اتقبض عليه الحقيقه المشاهد بتاعته هنا كانت عظيمه جدا كانت ممتازه وال... و- هنا مثلا مش عايزه اكون بعيد تاني حاجه قلناها في الاول بس مثلا المشهد بتاع آه، ال- التحقيق اللي هو كان بالنسبه لي واحد من احسن المشاهد كمان بتاعت محمد جمعه اصلا بس انا ما كنتش عايزه يبقى فيه موسيقى لا ما, ما, ما تدينيش الحته دي فاهم انا انا دلوقتي مركزه قوي مع فلسفه الشخصيه وهي بتتكلم فما كانش بالضروره ان انا كمان اكتسب حاله شعوريه جديده يعني الثانيه يعني انا انا فاهمه هو قادم على ايه فهمت بقى انا قصدي ايه على فكره استخدام الموسيقى بشكل مفرط بس غير كده لو هنتكلم مثلا عن تكمله للاداءات التمثيليه هبه عبد الغني في دور سهام هايل كالعاده هبه عبد الغني بجد من اكتر الممثلات الشاطرين فاهم اللي هي بجد واحده شاطره عندها فهم قوي لفكره التقمص وابعاد الشخصيه وتفاصيلها وملامحها بتذاكر كويس قوي للشخصيات فدي حاجه بجد يعني انا بالنسبه لي مش حاجه جديده دي حاجه معتاده فكان بجد اختيار كمان حلو قوي وهايل يعني طيب ننتقل بقى للكلام عن النهايه عشان تبقى دي اخر حاجه نقولها ف حابه بس لو لو حابه بس لو هنقول بس حاجات كده صغيره قوي اللي كان بجد في ناس حلوه جدا محمد دسوقي اللي هو كان عامل دور شاكر بجد كان شاطر جدا ده هو ده اللي ضحكني مرتين جامد بالذات الافيه بتاع هاني شاكر ده على فكره اه محمد السويسي اللي هو كان عامل فرج وعمرو ده ممثل كويس جدا كان عامل جابر قوي قوي وفي كمان مريم الجندي اللي هي كانت بتلعب الدور بتاع البنت المتبرعه اللي هي جات لهم اللي اللي اكتشفوا ان هي عندها ورم ليفي وبتاع اه بالظبط دي كان بجد برضو ادائها هايل بشكل عام الاداءات حلوه قوي ولطيفه والناس و... المعتاده عملوا ادوارهم بشكل كويس سلوى محمد بالزبط. علي في دور الام كانت جيده جدا بس ده دور وكان معتاد وفي وكان في نانسي نبيل اللي هي كانت عامله ريكو ريكو ديت كانت روشه جدا وكانت بجد حلوه وفي جراءه على الكاميرا بشكل حلو اه بالظبط فلا كانت حاجه حلوه يعني فانت بتقول بقى هنتكلم عن النهايه عن ان اه okay تمام آه ماشي النهايه بصراحه بالنسبه لي كان آه زي ما قلت لك هي غير متوقعه بس خلتني طول الحلقه مشدوده ومتاثره جدا انا افتكرت و... فيلم العار زي ما حكيت لك قبل كده اه انا فاهمه ان انت قلت لي دوت ان انت استحضرت شويه روح اه لا فيلم وبعدين في بعد ما خلصت لقيت التترات نازله فكره احمد محمود ابو زيد اللي هو ابن مؤلف العار والكيفو
اللي هو محمود ابو زيد اللي هو اه طبعا الكاتب الكبير يعني بس هو هنا الميزه بصراحه انه آه النهايه انا عجبتني نهايه مفتوحه وان كان في اختلافات شويه انا سمعت وجهات نظر من ناس من شفت يعني.
انتقادات من الناس كتير قوي يعني اه ده صحيح بس مش ده من حقيقي.
نقاد يعني ناس بتتفرج آه لا لا انا تلمست دوت من الجمهور العادي بالظبط ان هم كانوا مش متقبلين او مش طب شايفين او الطفل مش ده مصيره فاهمين ايه هو- مين هو اللي ليه.
هتبقى امه ايوه الاسئله اللي هي اللي هي حرفيا اسئله آه، آه، منطقيه جدا بس انا بصراحه شايفه ان الاسئله المنطقيه جدا بالشده ديت هي ما كانتش حتى م... ما يعني مطروحه اصلا في ذهنيه البطل يعني هو ما كانش غرضه آه، آه، ان هو ولا يجاوب لاي حد تاني من الناس اللي كانت بتساله سواء مثلا والدته او اي حد تاني هو هو اللي انت بتعمله ده صح او غلط هو اللي بتعمله ده حلال او حرام هو اللي بتعمله ده آه، ممكن اساسا ينفع يتعمل ولا لا هو ما كانش بيسمع لحد هو اللي بيحصل دلوقتي احنا بنشوف مصير شخصيات تحملت حاجه هي ما كانش ليها يد فيها يعني انا مش بنفي آه، آه، آه، اي مسؤوليه لاي حد من الابطال اللي هو يعني كان مثلا ليلى او حنان بس اللي انا قصدي عليه ان كان كل دول بيدوروا في فلك شخصيه اللي هي حسام و- وفي النهايه هم تحملوا مسؤوليه وهم ما كانش ليهم اي دخل فاهمني بصراحه النهايه كانت ممتازه جدا الاختيارات آه، لحظات الصمت اللي كانت فيها كانت ممتازه جدا المشهد آه، ال sequence كله بتاع العمليه دوت وان احنا بنشوف وكأن في حاله مخاض آه، بتحصل هنا مثلا وعمليه الولاده وهو كان بيعاني وبينزف حتى الاختيارات البصريه كانت ممتازه جدا جدا بصراحه عملت حاله كامله غلفتها بقى هنا الموسيقى كانت ممتازه جدا جدا بصراحه حقيقي الموسيقى دورها كانت هايل كويسه أوي.
جدا من اول لحظه بيظهر فيها البطل وهو رايح يتخانق مع فرج وكده يعني حقيقي اشرف الزفتاوي اللي هو عامل المزيكا بجد حقيقي يعني بجد موسيقار المزيكا يعني طيب آه، اعتقد ان احنا غطينا كل الجوانب آه، في المسلسل انا شخصيا ما عنديش حاجه اقولها مش عارف انت عايز تقولي حاجه اخيره ولا لا لا اظن كفينا وفينا وبجد شكرا ليهم صناع العمل و... واتصور كمان ان الناس اللي شافت المسلسل احنا مستنيين ارائهم برضو والناس اللي لسه هتشوف واتمنى ان الحلقه كمان تبقى محفزه ليهم وتبقى حاجه كده تخليهم يروحوا يشوفوه اكيد هنستنى اراء الناس عامه ان دلوقتي البودكاست بقى متاح على يوتيوب و YouTube Music لان خلاص ال Google Podcasts هتقفل خلاص مش هتبقى موجوده تاني فوجوده على يوتيوب آه، بكل الاشكال دي هيساعد ان الناس تكتب تعليقات سبوتيفاي كمان بيتيح خاصيه التعليقات فاتمنى ان احنا نسمع من الناس رايها ولحد هنا خلصت حلقتنا لسه عندنا كلام عن مسلسلات رمضان اتمنى تكون الحلقه عجبتكم شكرا جدا يا امنيه شكرا ليك جدا اتبسطت قوي انا كمان اتبسطت ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه